بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رسالته المباركة الفروق والتقاسيم البديعة النافعة قال ومن الفروق قولهم ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين والجعالة عقد جائز والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا وتكون مع معين ومع غير معين ما الفرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة نقول هذا عقد لازم وهذا عقد جائز هل المراد بالجائز الجائز شرعا يعني المباح طيب ما هو العقد اللازم ما هو أيضا ورد الدليل على أبيحته العلماء يفرقون بين العقد الجائز واللازم بأن اللازم ما يلزم الطرفان به وليس لأحد الطرفين الرجوع وليس لأحد الطرفين الرجوع إلا برضا الآخر ده اسمه عقد لازم لازم يتم معناه أنه لازم يتم وأما العقد الجائز فهو العقد الذي يكون لأحد الطرفين أو للطرفين الرجوع زي الوكالة مثلا أنت وكلت شخصا الوكيل عايز يرجع يرجع والموكل عايز يرجع يرجع مش ملزم وهناك عقود تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر هذا معنى جائز ولازم فالعقد اللازم ما لا يكون فيه رجوع من الطرفين إلا بالإذن والتراضي والعقد الجائز هو الذي يكون للطرفين الرجوع والعقد اللازم من جهة وجائز من جهة فمن جهة من هو في حقه جائز يرجع ومن جهة من هو في حقه لازم لا يرجع طيب قال فهناك فرق الآن بين الإجارة والجعالة الفرق الأول إن, إن الإجارة عقد لازم إنما الجعالة عقد إيه؟ عقد جائز يعني أنا أجرت لك بيتا أجرت لك شقة وكتبنا العقد لا أنت تقدر تطلعني ولا أنا أقدر أتراجع واخد فلوسي عاوز أتراجع وأمشي خلاص فلوسك راحت عليك أنت دفعت إيجار سنة أو أنت تقول لي لا أنا جالي فيها مبلغ أكبر اطلع أقول لك برضه لا انتهى إنما الجعالة عقد جائز اللي يقرأ أو اللي يحفر لي كذا فله كذا يحفظ لي بئرا ليحفظ لي كذا فله كذا ممكن أنا ممكن انا اتراجع في هذا الكلام تيجي انت تقول والله انا هحفر لك البئر دوت واخد الحاجه واتفقنا ليلا الصبح اقول لك لا انا مش هحفر خلاص نعم دي مساله تيجي هتيجي احنا عايزين واحده احنا خلينا في التعريف بس يعني نمشي واحده واحده فحر دي فيها سؤال هو فحر يبقى ايه الجواب خلاص هياخد هيرجع في ايه لا ازاي بقى ناخد الفلوس ازاي نمسكه بالرقبه ناخد الفلوس كلها مزاجه والعمل قد يكون آه والإجارة تكون على عمل معلوم مع معين مفيش فيها من يفعل ولكن الإجارة تكون على عمل معلوم أريد أن تبني لي هذا الجدار يا محمد ابني لي الجدار ده هو ابني لي الجدار هذا بيع عشر قروش بخمسة قروش يبقى حددنا العمل وحددنا ايه الأجرة مع معين عرفناه إنما أنا قلت مثلا في المسجد يا جماعة أنا عندي قطعة الأرض في المقابل ديت من يحفرها بعمق متر فله ألف جنيه جيت أنا الصبح لقيت الأرض محفورة تمام خلاص مين اللي حفر دي قال أنا اسمك محمد قال أنا قلت لك يا محمد احفرها أنا ما قلتلكش احفرها نقول له لا اديني الألف جنيه أنت قلت من يحفر كذا فلو كذا وأنا خلاص حفرتها وتصح الجعالة هنا ليه مش لازم مش لازم يعين العامل فيها وقد يكون العمل معلوما وقد, وقد يكون العمل إيه مجهولا من أخرج لي مثلا كذا أو, أو, أو من بحث لي عن كذا الأخ اللي معاه الهاتف يا إخواني يغلقه أخ اللي معاه الهاتف يغلقه وتكون مع معين ومع غير معين لأن أنا لا أعرف الجهة أعرف من هيعمل قد يعمل فلان وقد يعمل علان من يا إخواني ضاع لي بعير من وجد البعير فله كذا أنا ما أدري من الذي سيجد البعير فهذه فروقات بين الإجارة والجعالة من الفروقات أيضا أو من الفروق أن الجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة على أعمال القرب تعال صل بينا تعال أذن لنا تعال حفظ قرآن إلى آخره فنعطيه على أنه إيه جعل أو رزق من بيت المال مثلا ولي الأمر قال الأئمة عندي رواتبهم كذا خلاص هذا رزق من بيت المال يأتي من الدولة وإحنا مثلا نقول يا جماعة إحنا عندنا محافظين ومحافظ عندنا على 500 ريال 500 جنيه مفيش مشاكل هذه عندنا خطب واللي يمسك المسجد الاربع خطب الخطبه ب 100 جنيه يبقى 400 جنيه ماشي على وجه الجعاله هكذا لا باس بذلك على وجه الاجاره على وجه الاجاره قال لك لا يجوز بمعنى انك انت ب تتفق معاه زي المدرس الخصوصي تعالى هتحفظ ابني هتحفظه بقد ايه هيقول لك ب 20 جنيه تقول يا عم 20 جنيه غالي وبتاع في الشهر غالي طب ايه رايك نخليها بالجزء ولا بالايه ولا بالشهر الشهر بكذا هو يقول لك يا شهر بكذا والجزء بكذا وكذا وكذا لا هذا لا يصلح هذا ايجار لكن اما تقول اللي تعطوني مفيش مشاكل أو ان هو يقول لك أنا عموما أنا باذل خمسين جنيه في الشهر لمن يحفظ ابني القرآن مفيش مشاكل أو تقول له الدين اللي أنت عاوزه يقول لك طب أنت بتحفظ يعني العيال بيجيبوا لك كام؟ قول له والله في ناس بتجيب 5 جنيه وناس بتجيب 10 جنيه وناس بتجيب 20 جنيه أنت اللي تجيبه فأن يكون ذلك على وجه الجعالة فلا إشكال في ذلك فأعمال القرب مما يتقرب إلى العبد الله سبحانه وتعالى إنما تكون بجعل أو جعل كلاهما صحيح ولا تكون بإجارة تجي مثلا يجي واحد إجارة في الخطبة وبعدين مثلا لا توفي له ما تدلوش يوم ما يجيلكش الجمعة اللي بعدها تتصل عليه الجمعة الساعة 12 فضلت الشيخ فين؟ قول له في البيت ليه ده خطبتك؟ ما بقاش الا 10 دقايق قول له لا انت ما ادتنيش اجرة الخطبة اللي فاتت ابعت ال 100 جنيه اطلع ما تبعتش ال 100 جنيه مش طالب والمرة دي بقى تبعت 200 جنيه من اللي فات ومن اللي جاي تبعت آج ما تبعتش خلاص لا يجوز لا يجوز لا يجوز هذا طيب ولا يستحق العوض في الجعالة أو ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل لا يستحق العوض اللي هو قام به العمل في الجعالة حتى يعمل جميع العمل أنا قلت من يحفر لبئرا من يجد ضالة من يجد كذا هذا لا يستحق الأجر إلا إذا وجد إيه إلا إذا عمل جميع العمل قلت من أتى ببعير الشارد فله مئة جنيه قعد يدور ثلاث أيام وما لقاهوش وجه هل أعطيه على ثلاث أيام؟ لا لا أعطيه فالجعالة يكون فيها العمل الأجر على إيه؟ على إكمال العمل وعلى جميع العمل كونك بقى تمشي وتروح وتيجي وتعمل تسوي لا نعم ما فيش مالناش دعوه في المقدم والمؤخر احنا في الاتفاق انت بتقول خلاص تدهوني ده في اول الشهر ده في اخر الشهر مش مشكله مش مش الجماعه القائمين على المكتب هم اللي قالوا له كده قالوا له تعالى حفظ في المكتب دوت وتاخد كده مفيش مشكله ما احنا قلنا الجعل انه يجعل من غيرك انا في المسجد ده اقول احنا عندنا مكتب هندي المحفظ كذا مفيش اشكال طيب تدريس المواد الدينيه لا عادي دي در- تدريس المواد الدينيه مفيش فيها مشكله مفيش فيها مشكله انا مدرس تربيه دينيه مدرس لغه عربيه مدرس كذا فادرس ماده الدين التربيه الاسلاميه بهذا مفيش اشكال لا اشكال فيه وأما الإجارة ففيها تفصيل بالنسبة لاستحقاق العوض قلنا العوض في الجعالة إيه لا تستحق حتى تعمل جميع العمل إنما الإجارة قال ففيها تفصيل إن كان المانع طبعا إذا الإجارة إذا عمل العمل وجميع العمل أخذ باتفاق لكن طيب لم يعمل وانصرف عن العمل فإما أن يكون الانصراف من قبله أو من قبل غيره طيب لم يعمل آه لما عمل بعض الشيء وانصرف ينظر آه، الانصراف من ممن فقال ففيه تفصيل إن كان المانع لتكميل العمل لتكميل العمل يعني هو بدأ قلت له ابني لي هذا الجدار بخمسة قروش وبدأ يبني بنى ثلاث أربع سطور وعلى ما نزلت ما لقيتهوش الرجل موجود وجالي تاني يوم جبت واحد بقى كمل العمل جالي تاني يوم قال لي انا عايز حق الايه نص يوميه ليه قال لي انا اشتغلت نص يوميه فانا عايز حق نص يوميه نقول لا اللي احنا جبناه ده خد يوميه واشتغل شويه بس يقول لك يوميه مفيش حاجه اسمها تنصيص واخد بالك احنا بنشتغل باليوميه انت انصرفت انا جبت واحد كمل طيب هذا الانصراف انت فوتت عليا مصلحه ده انا حتى رحت اللي جي- اللي اجيبه قال لي لا انا مش شغال على شغل حد قلت له بس تعالى يا عم قال لي لا اذا كان كده بقى يبقى الحاجه ام خمسه بقى ب 10 قلت له مش مشكله ما انا عايز اخلص يبقى انت أو- اوقعت بي ضررا فان كان المانع لتكميل العمل من جهه المؤجر فلا شيء له ان كان من جهه المؤجر يبقى لا شيء له ب- بالكسب بس هي بالفتح إن كان المنع من تكميل العمل من جهة المؤجر يبقى فلا شيء له وإن كان من جهة, من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة ما فيش حاجة اسمها مؤجر في حاجة اسمها مستأجر ومؤجر نعم مستأجر اللي هو استأجر الرجل إن كان ال- الانصراف أو المنع من جهته فعليه كل الأجرة كان المنع من جهته كان المنع من جهة المؤجر يبقى ليس له شيء يبقى لا يستحق إيه؟ شيئا إن كان بغير ذلك هو يقول ده, ده من ده ما وفرلوش المية والتاني يقول لا ده هو اللي مش عارف ده متأخر كذا فهذه بقى إيه يعني منازعة يبقى نفصل بينهما وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى ممكن يحكم له بقى حينئذ ببعض الأجرة أو آه، بغير ذلك على حسب ما نسمع من هذا أو ذاك يبقى إن كان المانع من قبل العامل ملوش حاجة إن كان المانع من قبل المستأجر يبقى عليه كل إيه شيء يعني مثلا أنت جيت له ومبيت على العامل وجالك الصبح وانت المفروض توفر له ميه ما جبتلوش ميه شوف لي يا عم ميه قال لك ما فيش ميه طيب حينئذ ماذا نصنع اديله يوميته فعطلته ياخد يوميته ويروح طيب ممكن تقول له انت بنا ومش مش عارف اشغل طب خلاص تعالى بقى طلع على ايه نقله الرمل دي فوق طالما تاخد اليوميه تاخد اليوميه تعالى طلع نقله الرمل فوق يقول لك اديني اجره نقله الرمل يبقى هو خد الاول واذا اتعملت وعايز تشغله تاني يبقى باتفاق شديد مش ملزم هو راجل بنا وبيطلع رمل هو راجل بنا يبقى انت نعم ايه لا مش ملزم عشان كده احنا بنقول ده يبقى جديد بقى نعم لا هي دي إجارة هي إجارة بس بالألف أو باليومية باليومية بخلص طب وبالألف وبنى هو نص الألف دي بقى يحكي, يحكي فقه الخبرة ما هو ممكن يب- أنا عايز أبني 3000 طوب النهاردة فابنى لي هو 1000 ومشي في ساعتين طيب أنا دلوقتي عاوز آه، عشان أجيب بنا وأنا محتاج أخلص النهاردة عشان أجيب بنا تاني هياخد سعر الثلاثة فدي ترجع بقى تعالى انت ماشي ليه اه انا متفق معاك على 1000 كذا بس على ان تبني ليا 3000 عن 3000 سوق ابنيهم هذا العرف كده لكن تيجي تبني لي 1000 النهارده الصنايعي ما رضاش يركب على شغل اخر عرف عندها يجي واحد يعمل لك سباكه او يعمل لك سيراميك يعمل لك جامع الحمام ويرم- ويمشي او يعمل لك السهل ويسيب الصعب او يعمل لك حاجه ويسهل عليك العمل او يضاعف عليك الاجر بعد ذلك فهذا يرجع في الع- الاعراف العماله في هذا خلاص اه تمام تمام 600 لا 600 خلاص انا ليا انا ببني 3000 في اليوم انت عطلتني تديني اجر 3000 جنيه حتى لو لم ابني لك الا 1000 بس الايه ولو ولو انا دلوقتي منبه على الناس اللي تصب عندي ونبهت على الطبليه والناس وكلام من ده طبعا جاب ال- الطبليه وجاب الخلاطه وجاب الانفار وجاب كل حاجه جيت ابني لقيت مجلس المدينه جاي موقف معاك تصريح لا والله يعني هجيب بكره هجيب بعده خلاص وقف مش بدنيا طيب ده امر خارج عنك اهو تدفع او حصل اشكال بينك وبين جارك تدفع على طول اه لان هو دلوقتي فيها خلاطه الزعيم هيقول يا ده- يا ده انت واقف، كل واحد يروح يلعب قدام بيت كل واحد يروح هي- قبضون ده اذا لم يصلبك يعني بما يسمى الدخان كمان لا مالناش دعوه احنا الاجر على الاصلاح مش على التجرب التجربه واحد يتجرب على حسابنا الاجر على الاصلاح طيب ومن فروق الصحيحه ان اللقطه ثلاثه اقسام قسم لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوه يمتنع من السباع زي الإبل من صغار السباع زي الإبل ونحوها هذا يمتنع بنفسه فليس فلا يجوز لك أن تأخذه واحد لقى بعيرا واحد لقى كذا فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من هذا يدعه حتى يأتي ربها البعير الجاموسة البقرة الكذا مالكش دعوة بهذا واخد بالك فيأتي ربها كذا وإنه لا يخشى عليه طيب إن وجد مثلا ما يخشى لو كان فرضنا مثلا إن طباع بعض هذه ال- الأوابد أو كذا طباعها إن ممكن لا تمتنع من السباع يبقى تلحق بالشاه آه، التي يجوز أخذها طيب يبقى هذا قسم لا يؤخذ وقد جاء في عند البخاري من حديث زيد بن خالد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال ما لك ولها ما لك ولها تأخذ تعمل بها إيه معها حذاؤها وثقاؤها ترد الماء وترعى الشجر مش دعوة بها. طيب يعني خفها يعني معناها آه، كاملة كاملة تمشي براحتها ما تخافش عليها ثقائها معاها في البطن وحذائها معاها في الخوف قسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف وما لا تتبعه همة أوساط الناس قسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف مش محتاج يعرفه وده ما لا تتبعه همة أوساط الناس أوساط الناس يعني إيه؟ يعني الناس الوسط لهم الأغنياء ولا هم الفقراء مثل مثلا واحد وجد مثلا سواكا واحد رايح في ميدان لقى سواك طيب ياخد ياخد السواك ده ويعرفه سنة معروف السواك يا بخمسين قرش يا بالجنيه يا بكذا أو واحد مثلا لقى قلم فرنساوي إيه يعني ربع جنيه مش هيقعد بقى يعرفه سنة فهذا يأخذه ويتملكه إلا إذا عرف أن هذا القلم لفلان ألا ده القلم ده فلان ده ده بتاع مين محمد يبقى حينئذ يجب أني أعط- أعطيه له أو أستأذنه في أخذه إذا عرفت هذا يبقى خلاص يبقى هذا القسم اللي هو قسم يجوز التقاطه وملك بلا تعريف هذا إذا لم تعرف صاحبه إذا لم تعرف صاحبه واحد مثلا لقى كشكول مرمي واحد لقى مثلا آه، حبات حلوى واحد لقى تمرة واحد لقى اللي هي حاجات واحد لقى ربع جنيه واحد لقى جنيه خلاص خد حطه في جيبك وخلاص وص- واصرفه اصرفه ولا تصدق به انت حر هو بتاعك عايز تتصدق به تصدق به عاوز تصرفه اصرفه هو بتاعك ولا تلزم بالايه بالصدقه فيه مم؟ الناس تقول لها بلاوي اللي يقعد بقى يقف كده يقول ايه قلم فرنساوي اهوت او قلم مثلا متشال السكايه بتاعته يا جماعه ال- ضيعوا قلم يقولوا انت مجنون ماشي كويس مساله كويس انا في مدرسه ولقيت قلم إيه دي اللي ممكن ليه انا في وسط المهنيين بقى يعني في وسط اهل الايه الحاج وطبعا الولد عشان الالم ده يروح منه وبالنسبه لك ولا شيء لكن ده هنعتبره ايه بقى هنعتبر ان الكلام ده نفسهم اوساط بقى اوساط واغنياء وفقراء يعني مثلا لقيت مثلا انت آه، ورقه كراسه فما تعرفهاش لان بالنسبه للطلاب مش هيسالوا عنها لكن لقيت قلم رصاص واخد بالك هو صاحب نص جنيه لكن الولد حاجه كبيره قوي فهتقول مثلا في الطابور وده امكانيه تعريفه سهله يا اولاد ده قلم رصاص بتاع مين كذا فماشي لا إشكال كذلك النقود بالنسبة للأولاد لأن ده بيمثل ثروة والقسم الثالث بقية الأموال ما عدا آه، ما لا يجوز التقاطه زي الإبل وكذا وما, لا و و و وما يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف زي ما لا تتبعه همته أوصاف الناس في قسم بقى ثالث اللي هو بقية الأموال لقى قطعة ذهب لقى مثلا آه، عشرة ألاف جنيه لقى مثلا آه، آه، موتوسيكل لقى سي- سيارة لقى كذا فبقية الأموال يجب على منتقطيه أن يعرفه حولا كاملا يجب على منتقطيه أن يعرفه حولا كاملا ولا يجوز أن يلتقطه أصلا إلا إذا كان سيقوم بالتعريف يعني واحد هياخد وهو عارف انه مش هيقدر على التعريف سنة ولا عارف ان هو وهو يعلم انه لن يقدر على القيام باحكامها الشرعية يبقى لا يجوز له ان يأخذ لكن انا اخذ هذا الشيء في حالتين الحالة الاولى اذا كنت ساقدر على التعريف الحالة الثانية اذا كنت اخشى ان تقع في يد رجل يعبث بها ويأخذها فهذه تعرض حولا كاملا بعد معرفة ال- العلامات والأمارات ثم بعد ذلك تدخل في ملكه إذا لم يأتي ربها فإن أتى ربها يوما ما بعد ما دخلت في ملكه وصرفتها عشر تلاف بدأت أصرف فيهم وجاء هذا الرجل يوما ما وقال لي والله ده أنت بلغني إن كنت أنت لاقي عشر تلاف جنيه اه اوصافهم ايه اوصافهم كانوا في كيس اسود وكذا وكذا وكان حتى فيهم آه، ميات كذا وخمسينات كذا وعشرينات كذا فحينئذ نقول اه دي بتاعتك خلاص خد المبلغ هذا يبقى انا اتملكه اه وكذا لكن ان جاء ربها يوما ما فادها اليه طب انا تصدقت بعد السنه تصدقت ما استفدتش تصدقت بهذا المبلغ فما الحكم جاء الرجل الآن نقول له أما وقد جئت إلى فأنت الآن بين أمرين أنا تصدقت عنك إما أن تمضي الصدقة خلاص تعتبرها صدقة لك وإما أن تأخذ المال قال لك لا خلاص طالما صدقت أنا الصدقة تبقى لي وخلاص لا إشكال أو أنا عاوزها فتديله الفلوس وتكون الصدقة لك نعم طيب من الفروق أن الطفل والطفلة قبل التمييز عند أمه وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه والجريد تكون عند أبيه وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها وكل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة ويصون الطفل ويحفظ إيه الفروق هذا أو الفرق هذا بين بين الذكر والأنثى في مسألة الحضانة انتبهوا معا واحد طلق امرأته وعنده أولاد عنده ولد وعنده بنت مع الأم في فرق بين الذكر والأنثى في مسألة أحكام ال- الحضانة قال لك آه طب إزاي عندنا ثلاثة مراحل مرحلة مرحلة الطفولة قبل التمييز مرحلة ما بعد التمييز حتى البلوغ مرحلة ما بعد البلوغ كم مرحلة طفولة قبل التمييز تمييز إلى البلوغ بلوغ يبقى دي هذه ثلاث ث- ثلاث مراحل الأولى قال لك قبل التمييز فالذكر والأنثى الطفل والطفلة عند الأم لأن هذه مرحلة الحاجة إلى الأم طيب بعد التمييز حتى البلوغ بعد التمييز الغلام بيخير بين الأب والأم تروح يا ابني مع مين اختار أمه فمع أمه اختار أباه فمع أبيه طيب البنت تكون عند أبيها تكون عند أبيها تكون عند أبيها بعد التمييز بعد سبع سنين خلاص لا عاد بترضع ولا عاد كذا تكون عند أبيها ليه؟ حتى يحفظها فالأب يحفظ الأب صاحب غيره الأب ولي هيسافر ويروح ويجيب محرم لها طيب بعد البلوغ الغلام يستقل بنفسه لأنه رجل مكلف والجارية تكون عند أبيها يبقى نستطيع أن نقول أن الغلام بيمر بثلاث مراحل أو له أمران آه، ثلاثة- ثلاثة أمور وأما البنت فلها أمران البنت قبل التمييز عند الأم بعد التمييز عند الأب خلاص إنما الولد قبل التمييز عند الأم بعد التمييز وقبل البلوغ بيخير بعد البلوغ صار سيد نفسه طبعا كل هذا هذا هو الأصل كل هذا إذا كان القائم بالحضانة مؤهلا إنما لو لم يكن مؤهلا أم مستهترة أم لا ترعى أولادا حتى في الصغر يبقى الأب يأخذها أو تنتقل الحضانة لمن هو إيه عليه الترتيب يعني تنتقل للأم طب أمها يعني طب الأم مش مو... أيضا تحافظ على هذا يبقى تنتقل الحضانة لمن هو أهل لها إذا ما كانش ترضع لي الأب أو المرأة تزوجت جالها عريس بعد العدة على طول سألت بقى إيه أنا هتجوز يبقى خلاص تنتقل منها الح- إيه الحضانة هي أحق بها ما لم تتزوج يبقى إذا حصل هنا فرق من الذكر والأنثى هذا الفرق معتبر ولا غير معتبر هذا فرق من من الفروق الصحيحة أيضا أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية والوكالة نيابة يا سلام دي رسالة مهمة جدا يا إخوان والله جميلة ما شاء الله يعني تمشي في الفقه من أوله إلى آخره بضوابط مهمة جدا ال- في وكالة وفي ولاية وكالة تكون بفعل الشخص الموكل أنا وكل واحد ولاية تكون بإذن الشارع ولاية على اليتيم أو القصر أو كذا وكالة بوكل واحد يتجوز يكون آه، و- و- و- وكيلي في العقد يشتري لي يبيع لي قالوا في الوكالة لا يلزم أن يكون هذا ال- الوكيل عدلا ممكن يكون فاسق روح اشتري لي مثلا موتوسيكل وهو بيدخن وبيشرب مخدرات بس صنايعي من الدرجة الأولى ويعرف يشتري موتوسيكل تمام خلاص أقول له روح اشتري موتوسيكل مفيش مشكلة طيب يتيم من يتولى أمره لابد أن يكون عدلا لأن الشارع هو الذي أذن بالإيه بالولاية على اليتيم فطالما من قبل الشارع فالشارع لا يشترط إلا العدول العدل هذا عدل بالنسبة لولي اليتيم فلا بد أن يكون رجلا دينا فالوكالة نيابة وانت بتنيب عنك من تريد أما الولاية هذه خاضعة للشرع فالولاية خاضعة للشرع ولهذا اشترط في الولي العدل أما الوكيل فأنت حر أنت حر ولا يشترط فيه الإيه؟ العدل بل قد يكون فسقا وفرق آخر بين الوكيل والولي أن الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله أقول له روح اشتري لي عشر سندوتشات فجابهم ثمانية فين الاثنين كلتهم امال انا اروح يعني مجانا طب ادفع ثمنه ادفع ثمنه او هنيئا مريئا هو انت كنت اشترطت عليا انك انت هتجيب لي باجره هو تصلح الوكاله باجره نعم تصلح الوكاله باجره بس يكون اشتراط مسبق انا مثلا انت ما اشترطتش عليا حتى من سندوتشين طب انا نفسي زاغت طب انا مش عارف ايه ملناش دعوه هات ثمان سندوتشات طيب اما ولي اليتيم فله حالتان ان كان غنيا فليستعف ان كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف ياخد على القدر اللي وعوه انا ولي يتيم راجل فقير محتاج مش عارف ايه اخد بس بالايه فليأكل بالمعروف وناظر الوقف يأكل ما شرط له عند وقف واقف أنا بستان تخرج فاكهة سور الفقراء والمساكين و- وجعلت عليه ناظرا قلت له عايز تاكل كل براحتك وعايز تاخد لعيالك خد وانت مروح بس غير كده لا اوعى تبيع منه فما شرط له كان عن هذا الشرط واستفاد بموجب هذا الشرط طب إذا لم يشرط له أكل بالمعروف زي إيه ولي اليتيم يأكل بالمعروف طيب ومن الفروق الصحيحة أيضا إذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال طبعا الحيوان مش هنسيبه لازم تجد نفقته على كل حال أي القائم عليه ينفق عليه سواء بقى كان هذا من الجهة المعينة له للوقف أو كان من جهة إيه أو في إجراته أو كسبه وإلا أنا القائم عليه ومش قادر أملك مش قادر أنفق عليه ولا في جهة معينة ولا كذا يبقى تبيع منه وتنفق على الباقي عندك خمس آه، مثلا شياه يبقى بيع شاه وانفق على الايه على الباقي ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح وهذا عند الحنابلة وإن, وإلا بيع آه، وإن كان عقارا وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح إن كان عقارا يعني أنا قلت مثلا عقار دهوت قطعة أرض أنا وقفها على طلبة العلم معنى كده العقار إما أن أنا بأجره وبأنفقه على طلبة العلم اللي هي الأجرة أو المراد إذا بيعت جعلت هذا المال لكن الوقف بيكون تحبيث الأصل وتسبيل المنفعة فغالبا العقار لما بيوقف إما بيوقف أجرة ولا ببنى عليه عمارة وكذا وبأجرها وبيكون ريعها لمين وبيكون ريعها لمن يدخل فتكون النفقة نفقة تعمير على حسب الخارج يعني أنا لو عملت عمارة مثلا ها أه؟ عملت عمارة وأجرتها ونفقتها و... و... و... وريعها إلى طلبة العلم يبقى أعمرها منين من نفسها إذا لم يكن في جهة معينة ستعمر يبقى اللي بيطلع منها بصرف عليها بعمل كذا بدهن بس بحط سباكه بعمل كذا والباقي بطلع مين بطلعه العلم ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح أن الباطل ما كان متفقا على بطلانه والفاسد والفاسدة إنكم مرفوع أن الباطل ما كان متفقا على بطلانه والفاسدة ما فيه خلاف وفي باب الحج الحج الباطل يبطل بالكلية والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه وأما بقية الأبواب في الباطل والفاسد واحد طبعا شيخنا ذكر هذه القاعدة عند الحنابلة فالحنابلة لا يفرقون بين الباطل والفاسد شيء باطل يعني فاسد مفسدات الوضوء مبطلات الوضوء عبر بالفساد عبر بالبطلان واحد خلاص فالباطل والفاسد واحد تقول هذا شيء باطل هذا شيء فاسد واحد لكن الحنابلة فرقوا بين الباطل والفاسد في مسألتين المسألة الأولى في النكاح فقالوا عندنا نكاح باطل ونكاح فاسد أما الباطل فهو ما أجمع العلماء على بطلانه وأما الفاسد فما كان فيه خلاف بين أهل العلم الباطل المجمع النكاح المجمع على بطلانه زي نكاح المرأة في العدة زي نكاح الشغار زي نكاح المحارم باطل مفيش فيه خلاف لما ما يكون لما يكون باطل نقول لابد تحصل فرقه مش حاجه اسمها لا طلاق ولا فسخ اصلا ما كانش فيه حاجه لم يكن هذا مقرن من قبل الشارع باجماع واحد نكح اخته في الرضاعه قعد مع ثلاث سنين بعد كده قلنا إنها أختك من الرضاعة هذا نكاح باطل لابد يحصل فرقة فورا لا طلاق هيطلق من النكاح أصلا غير ثابت أما الفاسد فهو الذي اختلف العلماء فيه زي نكاح بلا ولي مثلا محل خلاف بين أهل العلم طيب إذا واحد نكح امرأة بلا ولي ايه اللي يحصل وعرف بعد ذلك الحكم هذا اختلف اهل العلم فيه فنقول الان لابد من الترك ويحصل طلاق طلقها طب قالك ليه لازم الطلاق قال لك حتى لا يأتي مثلا واحد يكون ممن يظن صحة النكاح هذا من الأحناف مثلا ويبقى ويتزوج يبقى كده بالنسبة له زواج آه، باطل الزواج الثاني ده ليه لأنه أصلا هو بيصحح الزواج إزاي يتزوج امرأة متزوجة فطلقها حتى تنقطع الأحكام أو عاوزين تستمر العلاقة الزوجية ما فيش علاقة أصلا هات ال- الرجل الولي بتاعها قعده قول له زوجتك ابنتي أمام شاهدين هيقول قبلت يبقى خلاص على اعتبار نكاح جديد يبقى الفرق بين الباطل والفاسد ان الباطل يحصل فيه فرقة بغير ايه طلاق من الفاسد انما الفاسد قال لك لازم يكون فيه طلاق او فسخ ده المجمع عليه اللي هو الباطل والفاسد ما كان فيه خلاف مسألة ثانية الحج قال لك في الحج أما الباطل فما أجمع أيضا العلماء فيه أو ما كان بطلانه بسبب لا يجوز المضي فيه كالردة كالردة واحد ارتد فخلاص ما بطل حجك ما عادش ينفع طب يمضي يمضي ايه هو الكافر يمضي خلاص كافر اما الفاسد فهو ما جامع فيه ما جامع فيه الرجل امرأته قبل التحلل الأول ما جمع فيه الرجل امرأته قبل التحلل الأول نقول كده فسد الحج عليك بقى تمضي وعليك بدنه وعليك الحج من قابل كانت دي الحجة رقم 15 كل سنة بيجي حج هنلزمه تاني يجي السنة الجاية نلزمه بهذه اللوازم لو حج 25 مرة لأن دي عبادة تلزم بالشروع فيها يبقى نقول تعالى السنة الجاية حج عليك حجة ما قدرش يبقى اللي بعدها المهم عليه حجة وعليك بدنة مشاه وتستغفر الله وتتوب طبعا بعض العلماء يقول لك كمان اما يجي السنه الجايه هو وزوجته يجوا عند المكان اللي حصل فيه جماع كل واحد يشوف مصلحته ويسلك طريق بعيد عن التاني ليه قال لك ممكن بقى يتذكروا السنه اللي فاتت وكذا فيحصل ايه هياج للشهوه يبقى يحصل الجماع هكذا يقول طبعا هو هو مش هيعملها تاني طبعا هو مش هيحصل هياج للشهوة انا اخشى ان اضربها يتذكر ما مضى فيتبال على المظبوط خربت بيتي نعم اه اه اه اه اه اه طبعا يجب على الحاج يبقى الولي يطلع ما يحج به عنه لزمه خلاص آه، وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها فلا تحتاج إلى حاكم وبين المختلف فيها فلا بد من حاكم يفسخها لأن حكمه يرفع الخلاف برضو الفسوخ المتفق عليها زي الخلع وكذا الفسوخ لا تحتاج إلى حاكم مش, مش لازم قاضي فلو هي بينها وبينه قلت وانت كذا آه، تاخد حديقتك ومش عارف ايه وتاخد اللي ليك وبتاع خلاص مش لازم حاكم وأما المختلف فيها فلا بد من حاكم ليه دايما المختلف فنقول لابد من حاكم عشان يرفع الخلاف ويسلم المسألة لمن يأتي بعده يبقى ياخدها جاهزة هذا حكم ايه هذا حكم حاكم ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب ثمانين جلدة وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعذير لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرمي له دون الأول اللي يقذف واحد بالزنا نقول له تعالى يا بينتك يا 80 جلد طب واللي يرمي واحد بالكفر يقول فلان ده كافر ده فلان ده فاسق ده فلان ده كذا نقول له تعالى يا بينه ها يا نعذرك طب ليه مش 80 جلده مع ان الكفر يعني اعظم من الزنا هنا علل بتعليل قال ايه لانه في الاخير يعني في الكفر والفسوق يتمكن من تكذيب الرمي له دون الاول ايه معنى الكلام ده يعني ايه يتمكن من تكذيب الرمي له دون الأول يعني إيه؟ إيه؟ يعني ممكن ينفي ما نسب إليه ويقبل تمام أنت كافر طب يا جماعة أنا كافر ليه؟ قالوا إن أنت بتسب الله ورسوله أو إن أنت بتقول القرآن ده سورة البقرة مش منه قال لها يا عم سورة البقرة من القرآن يبقى يتمكن الناس خلاص إنما الرجل هذا رمك بالزنا خلاص ولا أربعة شهور والله ما عملت مش حاجة اسمها والله ما عملت خلاص أو الثاني ما جبتش أربع شهور يبقى لابد أن إيه أن ترمى بهذا نعم إيه زي أسخن من الزنا زي الزنا نعم. اه طب- يا- يا إما آه، يأتي ببينة يا إما يأتي ببينة يا يجلس 80 جلد اه وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا إذا لم يقم أربعة من الشهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعذير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي لولده ولإفساد فراشه وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان واحد رمى امرأة أجنبيا قل له يا بينتك يا حد في ظهرك إنما رمى زوجته يا جماعة والله هذا يصعب طبعا أن الرجل يرمي زوجته بالزنا يصعب لأنه هذه ستسيء سمعته ولأنه أيضا آه، ما يقدرش ينفي الع- آه، الولد لأن الولد الفراش إلا إذا لاعن فجاءت الشريعة باللعان وأقامت الشريعة مقام الأربعة شهداء إيه؟ الأيمان الأيمان فإن آه، أقرت بما قاله الرجل أقيم عليه الحد وإن أردت أن تضرع عن نفسها فإنها أيضا آه، تحلف أربعة إيه؟ أيمان ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد شوف كم باب شوف كم باب يعني أبواب كثيرة جدا فهذه القواعد ودي احنا بنقول التربية على الايه الأصول انك تتربى على الأصول ما تترباش تربية أبحاث ولا تتربى تربية ايه يعني آه بدون دراسة عميقة ولهذا يا إخواني مفيش حاجة اسمها صعبة في يعني العلم من جهة إيه يعني من جهة الكتاب يعني مثلا بعض إخواننا آه مثلا تيجي تقول له مبتدئ هو في الطلب يعني هنا درس أو هنا سؤال أقصد جاي لي أخ مثلا بيقول إيه آه ما هي أفضل وسيلة لمذاكرة كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة وكتاب معالم أصول الفقه مع أن أنا في بداية إيه الطلب بنقول إن طالب العلم هذه كلها مسائل واضحة نحتاج إليها وفي نفس الوقت هي مسائل سهلة نعم هناك بعض المسائل تكون صعبة تحتاج إلى أن تبنيها على دراسات سابقة لكن كل كتاب فيه سهل وصعب صحيح البخاري هتفتحه يقول لك كتاب الوضوء مثلا باب الوضوء مرة مرة ايه الصعب دي مثلا واخد بالك آه كتاب مسلم كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كلها فيها السهل والصعب انت تصبر تصبر ولا تنفر ولا تفر ولكن هتفهم من هذا الكتاب ومن تلك المعلومة 20% بكرة ب 40 بعدين ب 60 بعدين ب كده طالما الحمد لله ان لديك العقليه المؤهله يعني انت رجل مثلا في خريج مؤهل عالي يعني كنت بالامس بتدرس لك 15 كتاب 16 كتاب في السنه الواحده لكن صح العلم له مصطلحاته وطالما انك عندي على يد شيخ اصبر بقى اصبر لكن مش والله الدرس ده مش هيناسبني انا عمري ما درست اصول فقه خلاص بلاش اصول فقه عمري ما درست مصطلح خلاص بلاش مصطلح عمري ما درست آه، نحو انا ما- مالي ولا نحو خلاص بلاش نحو عمري ما درست آه، تجويد خلاص سيبك من التجويد انا عايز بس عقيده تبعد اول ما تقول له بقى آه، مسائل اسماء وصفات والج- الجهميه يقول لك انا مش عرفني في الطرق انا ما ماليش دعوه خلاص بلاش العقيده تيجي تقعده انا عايز بس الثقه عشان اعرف عبادتي واعرف كذا اول ما يقعد عندك انا عايز بس اعرف اتوضا واصلي اول ما يقعد عندك وتقول له المياه والطاهر والنجس وكذا وحديث القلتين وحديث بئر بضاعه والتوفيق بين غ- يقول لك انا ما اعرفش الموضوع ده ايه صعب ايه التوفيق والترجيح وده مفهوم وده منطوق ايه الكلام ده يبقى اذا هيعمل ايه طيب ما فيش سبيل ما فيش سبيل يبقى ده عاوز يجي لك قول له انت عارف الشرك ده اهو خده اوعى تسيبه عايز تتوضى توضى منه الشرك ده جرى عليه ابواب الفقه انا اضمنه لك ده بدون اي خلاف خد الشرك ده اهو. ولما يخلص يبقى تعالى احنا قال لك ايه شرك ثاني طبعا مش نافع يعني في طالب علم عايز يتعلم لازم يصبر زي ما احنا ضغطنا هو احنا مولودين شوف النهارده شوف الطالب لسه في ثانيه ثانوي او في اولى ثانوي وفي ثالثه ثانوي ياخد كتاب الكيمياء اللي كله معادلات بالانجليزي ومعادلات بكذا او كتاب الرياضيات رياضه حديثه يعني اصعب من اي ماده عندك شرعيه واخد بالك ومع ذلك تلاقيه بياتي في طلبه بي- بيجيب 100 من 100 في الم- في الماده 100 من 100 100 من 100 100 من 100 وفي اولى ثانوي ثانيه ثانوي 100 من 100 فاحنا بنقول يعني لازم الايه الانسان يصبر على التعلم والعلم يعني فيه السهل وفيه الصعب وفيه كذا بس لازم الصبر ويكاد السهل الصعب ان يكون سهلا يعني انت النهارده سمعت مثلا العقد اللازم والعقد الجائز طبعا انت قبل كده كنتش عارف طب بعد كده هيجيك انت مثلا فرضنا انك عرضت فيه 50% على الاقل لما تيجي تقرا بعد كده عقود لازمه عقود جائزه تقول اه الشيخ كان ذكر لنا ديت هي حاجه تتعلق يعني بمساله ايه, إيه, إيه, إيه ل- ل- ملك الرجوع او آه، عدم ملك بس انا مش عارف انه الجائز وانه اللازم وانا كذا طب نسال الشيخ تاني اصبح عندك ارضيه على اساسها على الاقل حددت موضع السؤال انما تجلس هكذا مستحيل يعني واحد اتصل علي امس من آه، مركز بدر بيقول يا شيخ انا عايز اطلب علم وانا حضرت في طنطا وحضرت في المحله ولقيت ان انا يعني الدروس دي مش مناسباني خالص خالص خالص فانا عايز اطلب علم عندك قلت له والله دل قلت له والله ده اللي عندنا ده اللي عندنا عايز درس البيئه قلت له كل دروسنا كده يا ابني في حاجه اسمها مش مناسبه لك يعني مش مناسب مش مناسب لك ان احنا نقرا في التفسير معنى واضح ان احنا نقرا في السنه معنى واضح إن إحنا نقرا في الفقه معنى واضح يعني بنشرح هذا كتاب الرضاع مرأة أرضعت طفلا وطفلا بقى الاثنين إخوة دي صعبة إيه الصعوبة بلاش بقى مسائل بقى فإن أرضعت الكبرى الصغرى وكان له زوجتان ومش عارف إيه ده بقى بلاش دي المرة دي بس انت عرفت ان في تحريم بالرضاع وفي كتاب رضاع وعرف عرفت ان في كتاب اسمه عمده الفقه وكتاب و... ف- ولهذا لا يولد المرء عالما الله اخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون في بعض اخواننا يقول بلاش يا اخي يروح مثلا المشايخ دول ممكن مثلا في ناس مبتدئه برضه تعلم الناس المبتدئين دول يبقى ناس مبتدئه ناس مبتدئه نقول لا مشايخ لناس مبتدئه انما مبدا ناس مبتدئه ناس مبتدئه ازاي ناس مبتدئه هيعلموا العلم ازاي انما ممكن لو انه الشيخ هيكل بس انا ما ادري اين الكتاب المبتدئ واين الكتاب السهل هذا فين الكتاب السهل يعني انا هديله الاصول الثلاثه هديله الاصول الثلاثه بدايه خذ الاصول الثلاثه خذ الاصول الثلاثه والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمس ابليس لعنه الله وكذا لا طب الطواغيت ومن حكم بغير ما انزل الله ده احنا دخلنا في الطاغوت واللي مش طاغوت وايه الطاغوت وهل الوصف بالطاغوتيه يوجب الكفر ولا ممكن يكون طاغوت دونه الكفر طب والحاكم بغير ما انزل الله كافر ولا مش كافر ده المساله كبيره طب نعمل ايه مش دي الاصول الثلاثه بلاش اصول ثلاثه خلينا ندخله في القواعد الاربع صفحتين من الجهتين خلاص هتدخله في القواعد الايه الاربع هتدخله في القاعده الثانيه الشفاعه المثبته والشفاعه المنفيه والفرق بينهما وكذا طيب شفاعه الناس النهارده اللي بيقول لك انا عايز يا فلان ادعي لي يا فلان بتاع هل ده يدخل في الشفاعه اللي هي شرك اكبر وشرك ده احتاجت برضه شيخ وبعدين القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلط شركة من المشركين الأوائل إزاي يكون مشركي زماننا دول أغلط شركا وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم ويصلون ويزكون والأوائل ما كانوا يشهدون ولا يصلون ويزكون إزاي دول أغلط وهم مؤمنون بالقرآن مؤمنون بالنبي مؤمنون بالبعث وهؤلاء أخف وهم مكذبون بالقرآن مكذبون بالبعث محتاجين عالم وعالم فحل كمان راسخ طب بلاش صوت الرقابه نديله ايه بقى في حاجه اسهل من كده ندي ايه ندي ايه يعني ندي ايه من ربك ما دينك من نبيك ما هو من ربي دخل في انواع التوحيد الثلاثه ربوبيه والوهيه واسماء وصفات ديني دخل فيه تعرفوه بمراتبه إسلا... نبيي دخل فيه اتباع ودخلت فيه السنة وحجية السنة و... يا عم قول له لا إله إلا الله طب إيه معنى لا إله إلا الله وشروطها ونواقضها وأركانها يا عم قول له محمد رسول الله برضه إيه معناه وإيه شروطها وإيه نواقضها وهل هما متلازمتان ولا منفكتان مفيش حاجة اسمها ايه سهل صح يا اخوان ولا لا الكلام اللي انا بقوله ده يعني كلام مثلا من باب التعقيد ولا من باب فعلا بيان هو ده الشريعه من هنا بقى كانت دراسه العلم الشرعي اصعب من دراسه الكيمياء والفيزياء مع انك انت تفهم العلم الشرعي ما تفهمش الفيزياء والكيمياء اذا كنت متخصص من جهه ايه خطوره العلم انما هناك انت حر لخبط افتي يقول لك امشي في الرياضيات بالخطوات وفي النهاية وصلت للناتج بديك الدرجة كاملة ما وصلتش للناتج بديك الدرجات على الخطوات في الشرع ما فيش حاجة اسمها كده انت سلكت الخطوات دي ازاي انت مؤهل اصلا تمسك الخطوات ديت قلت حلال وحرام ازاي انت مؤهل الخطوات اللي انت سلكتها ديت شرعيه ولا غير شرعيه ده انت قاتل في كل خطوه ده انت كمان ممكن تصيب النتيجه صح وتاثم لانك لست مؤهلا لم تقصد اصابتها ادي الصعوبه بقى في العلم الشرعي يبقى عايزين نقول ان لما تسمع رساله احنا بنشرح رساله اسمها القواعد واصول الجامعه والفروق وتقسيم البدائع النافعه اقعد اوعى تقول صعبه معالم اصول الفقه اقعد مواريث اقعد عقائد اقعد لكن الزم اهل العلم فان العلم لا يطلب في يوم ولا في شهر ولا في سنه النهارده 16 سنه عشان نؤهلك تبقى طبيب واضافوا لها ثلاث سنين قبل ال 16 في الحضانة يعني 19 وبعدين سنتين بعد كده دبلومة وبعدين تشتغل في مستشفى وبعدين تروح وتيجي عشان تمسك مشروع يعني 20 سنة عشان تمسك مشروع ولا تفتح عيادة طيب 20 كام سنة بقى عشان تقول حلال وحرام كام سنة عشان تقول واجب أو محرم كام سنة عشان تقول اقتل نفسك أو يحرم جاهد أو لا كافر او مؤمن بس عايزين ال 20 سنه يبقى المساله طويله ما تجيش بقى تحكم على نفسك بعد ايه سنتين ثلاثه وده احنا كاخوه مصريين كلنا يعني وانا واحد منكم هذا الذي اصيبنا به للاسف الشديد اما العلم تسأله في كوبايه او تديني كام حاجه كده وتسيبني بقى انا بقيت شيخ ما تقعدش تعقد فيها كل درس وتنقع فيها كل درس تعالى انت لازم تبقى ايه وتعمل ايه وتعلم ازاي لا عايزين حاله كده على الماشي انما طريقه شيخ وطالب وطريقه عمر طويل في الطلب طريقه نفتقدها وانا اعتبرني مبالغا اعتبرني انا مبالغ دل اخوانك الان بينك وبينهم على كم درس سيقوم على هذا التأصيل بالمدى البعيد هذا يعني تعرف أكثر من مكان ستجد أشياء تعد على الأصابع وليس فيها التكاملية اللي فيه ومن الفروق الصحيحة في التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه فيه ما يذبح فلازم النحر وفيما يصاد الذبح بشروطه في أماكن معينة في كذا فيه اللي يصاد وده لا يمكن أن نتمكن من ذبحه في طريقته في, في, في مكانه المعين نعمل ايه الشرع فرق بين الذبح والصيد الذبح اللي بتقدر انت عليه عندك دجاجة عندك شاة عندك بعير عندك كذا فسواء ذبحت او نحرت ففي مكان معين بشرط معين وهكذا انما الصيد ده طائر اجيبه ازاي عشان اذبحه واريده فوسعت الشريعه فيما يتعلق بإباحة الصيد وحله ما ضيقته في الذبح طب احنا ما نحتاجش المسألة دي واحد الآن معاه بندقية ضرب حمامة أو يمامة طائرا فوقع جات الضربة في بطنه ونزل ميت أكله فين الذبح بقى اللي من هنا من ودجين والمريء و... ولا مكلوش ولا ايه بالظبط طب ده وبعدين ده مات ده هو نزل الرصاصه خلصت عليه ما عدتش قادر واحد تاني صاب نزل فيه حركه مسكه قام حطه فين في الكيس واخر النهار كان مات بقى طب ياكله ولا ماكلوش هل هي تفريق بين الحالتين ولا لا طيب انا جيت على اللي يذبح زي البهيمه اللي انا بذبحها لان قادر عليها وقعت في البير واصبح فخذها هو اللي اعلى ما عدتش قادر اجيب الرقبه عجزت الان اعمل ايه اقعد بقى انا راجل هو فلاح او رجل عندي جاموسه وقعت في بئر واللي ظاهر لي الذيل اين الرقعه ده ما فيش لازم تذبح ولازم الشرع بيقول الذبح بألا كذا ولا بد ان يكون من الوجهين والمريء و طب انا مش قادر خلاص يا جماعه يا جماعه خلاص سيبوها لغايه ما تموت 10000 جنيه 10000 جنيه اعمل ايه اعمل ايه دي احكام شرعيه يبقى نحتاج لها ولا لا في بقى حاجه اسمها كتاب صعب ولا كتاب سهل لازم اعرف الكلام ده طب انت راجل بدائن واقف الناس كلها تسألك نعمل ايه يا شيخ انت بقى راجل معاك قصافة بس دارس شريعة حاضر دروس العلم عارف معاك بقى قصافة بس هتقوم شار يبقى القصافة دي عملت لك أحلت لك أحلت لك عشرة ألاف جنيه تأكل حلالا طيبا الشرع اللي هنا أباح لك بالذبح وأوجب عليك الذبح بشرط معين هو الشرع هنا الذي أباح لك هذا الفعل وهو الشرع الذي أباح لك الصيد وهو الشرع الذي أباح لك أن تضرب البعيرة إذا ند وشرد منك ولا ولم تقوى عليه إلا بهذا الضرب بذاك المعراب كل هذا موجود كلها أحكام محتاجة ولا لا فما نأكله إما مذبوح يا ذبح يا نحر يا صيد أحكام الصيد أحكام الذبح أحكام النحر فقال هنا من الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه فالمشقة تجلب التيسير المشقة تجلب ايه؟ التيسير فلما صعب أمر الصيد سهلت أحكامه فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه أنت رميت الصيد وقع في رأسه وقع في رقبته وقع في بطنه وقع في جناحه وقع في ظهره حل الصيد وكمان مش لازم تصيد بالبندقية وبصيدها بالجوارح من الكلاب المعلمة يعني والطيور المعلمة بشروطها ليس أي كلب طبعا كلب المعلم الذي إذا زجرت انزجر إذا دعوت جاء إذا أمسك أمسك لنفسه خلاص يبقى دي بشروط يبقى الصيد أوسع بقى من كتير سكينة لا أنت هتصيد بسكينة إزاي هتصيد الحمامة دي بسكينة إزاي ولكن ارمي بالرصاصة مثلا أو ما يخترق آه، أو بكلب معلم أو بطير معلم فأمسك لك يا سلام على توسعة الشريعة ولهذا أنا أقول دائما يعني بعض إخواننا الذي يقول بأنه لا يجد رفقة في قلبه إلا لما بس فقد تجد رقة في الكلام في الجنة في النار في المواعظ السهلة في كذا نعم وهذه لا شك تحدث رقة لكن أنا أقول في الحقيقة الرقة هذه أيضا تنتج لي نتيجة تدبر الأحكام الشرعية وعظمة هذه الأحكام يعني شوف آليا آليا بلا تدخل منك وكل ما ستطرحه أنت على هذه الأحكام نتيجة صعوبات الشريعة لم تحتج إلى هذا وإنما وضعت لك هذه الأحكام قبل أن تقع فيها وقد لا تقع فيها طيلة حياتك لقد قد يقع فيها غيرك أباحت لك الفطرة في الصوم أنا يا أخي قادر يا أخي أنا آه، الفطرة في السفر أنا يا أخي قادر أنا يا أخي بسافر من هنا إلى الرياض ما فيش إشكال يا أخي آه، من القرى الرياض ساعتين أفطر ليه وكذا وأعمل إيه لأنك اعتبرت الأمر لنفسك وإن الشريعة اعتبرت الأمر بكل ما يلزمه أنت الآن راجل أول آه، بتركب الطيارة وبتروح ساعتين ما بيهمكش حاجة آخر أول ما يركب الطيارة نفسه تغم عليه بيرجع ما عادش قادر عايز حبوب عايز ياكل عايز يشرب عايز حبيت كذا فلا تعتبر الأمر بنفسك واخد بالك اعتبر بغيرك واعتبر هذا المعنى واعتبر هذا المعنى ايه هو المعنى اللي هو من اجله توسعت الاحكام بالنسبه للصيد اعتبر معنى التوسعه ده اللي هي المشقه في الصيد اللي اذا توسعت احكامه اعتبر هذا المعنى في الحيوانات الاهليه اذا نفرت وكانت كالوحشيه اقدر دلوقتي ارنب عندي اجري وراه مفيش فايده ابدا من هنا من هنا من هنا هيهرب مني هيروح هيضيع مني فرميته وهذا كان يعتبر فيه الذبح خلاص بقى حلال إذا نفرت وصارت كالوحشية خلاص فيصير حكمها حكمها حكمها ليه؟ للجامع في العلة يا سلام وعكسها الوحشية اعكس بقى الوحشية اللي احنا أباحنا لك تضربها بالمعراض وكذا إذا نفذ وأخرج الدم ولهذا لما تيجي تضرب اضرب بايه بالسن ما تضربش بالجنب فلو حذفته فجاء هكذا فاصاب بايه بالعرض كده ومات ما ينفعش لكن نفذ يبقى ينفع طيب عكسها الوحشيه اذا كان مقدورا عليها فلا تحل الا بالذبح كل هذا رعايه للقدره وعدمها طب الوحشيه اللي كان بت- يباح لي ان انا اضربها بقت قدامي وانا ماسكها دلوقتي اذبحها ما اجيش بقى اقول ايه اضربها يبقى الاهليه ان لحقت بالوحشيه اخذت حكمها والوحشيه ان لحقت بالاهليه اخذت ومن الفروق بين القاضي والمفتي ان القاضي يبين الاحكام الشرعيه ويلزم بها القاضي حكمتما اليه خلاص قال لك ده ينفع وده ما ينفعش ده ياخد كذا وده ما ياخدش كذا يلزم والمفتي يبين ولا يلزم والله يا جماعة أنتم كذا يبقى خلاص يبين لكن ليس حكمه ملزما فالمفتي ليس حكمه ملزما إنما القاضي حكمه إيه يعني المفتي بيستفتى من زوج وزوجة يقول لهم كده آه هذا الطلاق وقع وكده الطلقة فرها انتهت المسألة هم بقى يروحوا يقعدوا مع بعض ما يقعدوش مع بعض مالناش دعوة ده المفتي إنما القاضي لا يلزم بهذا وبيطلع للأسيمة وبكده هي تتزوج براحتها والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ويفتي لنفسه ولغيره وأما القاضي فلا يقضي إلا لفض النزاع وما هو القاضي ليه؟ لفض النزاع إنما المفتي يفتي في جميع المسائل التي فيها نزاع والتي ليس فيها نزاع ولا يقضي لنفسه القاضي ما يقضيش نفسه قدر هو خصم هو أحد المتنازعين يبقى لا يقبل لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له أخوه أو أبوه ولا على عدوه لأنه متهم والقاضي لا يقضي بعلمه كذلك لا يقضي بعلمه يعني ايه يعني انا عارف ان فلان ده حرامي وفلان ده بيسرق كتير قوي لكن انا قاضي فجاءني هذا الرجل ورجل اخر وقال رجل اخر يا قاضي هذا الرجل سرق مني اقول اه ما انا عارفك انت حرامي تعالى حكم عليك قال لا لا القاضي لا يقضي بعلمه لأن احتماله حرامي آه إلا في هذه واحد عمال يسرق أنابيب البوتاجاز في الحي كله مش سايب ولا أنبوب بس المرة ديت الأنبوبة اللي راحت مش منه فطبعا صاحب الأنبوبة على طول هيقول مين هاتوه هو ده المتهم فأنا لا القاضي لا يقضي بعلمه سابق إنما يقضي بالبينه بينة ويمين هذا اللي عندنا وشهود ونظام إلا فيما أقر في مجلس حكمه إلا لو هو أقر في المجلس قال أنا خدت فعلا بعد كده تنكر له لا أنت حاكم قدامي أنت قايل قدامي وفي عدالة الشهود وفسقهم كذلك يعتبر أمر القاضي في عدالة الشهود وإيه وفسقهم يبقى يحكم بعلم إمتى في العدالة يجي الشاهد يقول لا انا اعرف ان هذا الراجل فاسق بلاش شاهد يلا ما احكمش اه ولا اقضي لكن في عداله الشهود والقيم يؤخذ بعلم يبقى متى يؤخذ بعلم القاضي ايه عداله الشهود والقيم وفي ايه كمان واذا اقر في ايه في مجلسه وكذلك قالوا واذا ثبت ذلك بالشهره بالشهره يعني احنا عرفنا انه فلان اخذ فلان او فلان حرق بيت فلان والناس كلها تداولت هذا الامر ومجمع عليه لمدة سنة ثم حصلت قضية امامي انا القاضي في التحقق من هذا الحدث هل فعلا فلان قام بهذا فهو جاء اليوم ينكر او لا لا الامر ده متواتر ومعروف والمفتي بخلاف ذلك وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يرفعه حكم القاضي يرفع الخلاف ما نجيش بعد كده نتنازع نقول لا ده انا ما كنتش مقتنع لا القاضي خلاص حكمه رفع الايه الخلاف لكن المفتي خلاص يعني مثلا انا حكمت في قضيه من بين اثنين بين اخين حكمت بينهم حكم ان انت ليس من حقك هذا المال خلاص انتهت اعطيه المال طيب الحكم ده ملزم طيب الناس دي استفتوني وانا راكب قالوا يا جماعه قالوا احنا كذا كذا كذا يبقى المال من حق هو يبقى المال من حق فلان كافتاء فقال لك الثاني لا لا لا مش دافع قال طب الشيخ افتاك لا والله ما انا دافع انا اروح الشيخ ثاني ماشي فالمفتي لا يلزم ولا كذلك يرفع الخلاف انما الحاكم القاضي يرفع حكمه الايه الخلاف ومن الفروق الصحيحه والاخيره في هذا الباب بين قسمه التراضي وقسمه الاجبار خلونا نيجي شوف ابواب كم باب يا اخوان عدونا كده من اول ما اخذنا عندنا باب الاجاره باب الجعاله باب اللقطه باب الحضانه ها أه؟ باب الوكاله باب الولاية على اليتيم وكذا باب الوقف وحكم الواقف باب النفقة على الحيوان في الوقف وكذا والجهات المعينة في هذا باب التفريق بين الباطل والفاسد في الحج وغيره والتفريق بينهما مبحث أصولي وتعالى بهذا باب الفسوخ المتفق عليه والمختلف فيها هل يحتاج ذلك إلى حكم الحاكم أم لا باب القذف باب اللعان باب الذبح باب الصيد باب القضاء والإفتاء كم باب شوف كل دي وخد ده كمان باب القسمة قسمة التراضي وقسمة الايه الإجبار قسمة التراضي وقسمة الايه الإجبار يعني ايه قسمة التراضي والإجبار يعني في قسمة بين اتنين شركاء نقول له لازم تقسم يقول انا حر انا شريك مش هقسم نقول له غصب عنك وفي قسم نقول له لو سمحت ممكن تقسم يقول لا نقول براحتك ففي قسمة يجبر الشريك على قبولها وفي قسمة نستأذن فيه أما ما يجبر فما كان فيه ضرر ولا رد عوض فإنه يجبر على القسمة إذا امتنع إحنا مشتركين في حتة أرضية واجهتها سبعة متر كويس تنفع محلات من تحت وشقة من فوق وكل واحد فينا له النص فأنا جات لي بيعة كويسة دي الحتة بيعة كويسة فقلنا فقلت له يلا يا أخي نبيع لإيه الحتة قال لا أنا مش بايع أني مانش بايع بيع حقك عمري ما أقدر أبيع حق أبيع حق إيه في واحد هياخد حتة واجهتها ثلاثة ونص يا عم تبيع لا نقول لا غصب عنك يا غصب عنك نبيع يا نأجرها يا نتصرف إنما كده ما ينفعش اشتري بقى مني بالسعر ده أو بيع لي بالسعر ده المهم لازم نتصرف وده بيحصل في الفلاحين لما بتيجي بقى الواحدة لها سبع قريض والسبع قريض دول في ثلاث حتت احنا جمعنا الثلاث قطع طلع البنت سبع قريض والواد 14 ايه قراض طيب انت يا ابني الحته دهيت 14 قراض البنت هتاخد سبعه وانت سبعه في الحته ديت قال لا ده يا تسيبهم ليا بالسعر اللي انا عاوزه يا عايزه تاخد السبع قرض بما يرضي الله انا مش ممانع بما يرضي الله انا مش ممانع لها قراطين وتلت هنا وقراطين وتلت هنا وقراطين وتلت هنا طب هتعمل ايه بقراطين وتلت لحد هيقدر يشتري قراطين وتلت وهي تقدر تبيع قراطين وتلت لكن لما تكون سبعه قريت على بعضها نقدر نلزمه الزام ودي مساله بعض الناس لا يلتفت اليها في الحكم في قسمه نلزم نقول له هتاخد هنا اختك غصب عنك او اشتري منها بالسعر الحالي او تبيع لك او اي شيء او تبيع لها المهم لازم نفك الايه المساله برضه واحد مثلا سايب عماره شرك ش- شركاء فيها او سايب شقه اب بيته سايب شقه وسايب ثلاث اربع عيال مع ثلاث اربع بنات ايه كل واحد ياخد له إيه بقى متر في الشقه ما ينفعش يقول لك لا كل واحد اولى بحقه واحد بقى بني له عماره لوحده تمام ومستريح يقول لك لا ال- الشقه ديت ب 10000 جنيه ازاي يا عم ده ب 150000 جنيه هي ب 10000 جنيه خلاص كل واحد يخ- ياخد حقه كل واحد ياخد حقه طيب ماشي بيع يلا الخمسة متر بتوعك مثلا 10000 لا انا عايز الخمسة متر بتوعي عايز الخمسة متر بتوعي طب نديك ايه بقى 5 متر دول ايه نديك حمام ولا نديك حته في الصاله ولا ولا تقعدنا في النص كده يعني نعمل لك ايه بالظبط لا ده غصب عنك رغم انفك يا تبيع يا تشتري يا تترك الناس تبيع او تشتري غصب عنك طيب في بقى قسم التراضي واما ما فيه ضرر او رد عوض فلا يجبر فما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع فيه. يعني ضرر على مين؟ على اللي احنا بنقول له يعني اللي احنا بنقول له لو سمحت إنما ما لا ضرر فيه عليه لكن تحصل ضرر على الآخر يبقى لازم أن إيه؟ يجبر فيه ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايئة المهايئة تاخدها سنة ولا سنة زرعة زرعة عن زرعة نتفق على حل يرضينا مش مشكلة آه، طيب نقف عند فصل آه، بين البيع والإيه والإيجار